بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية
إن المؤمنين الذين آمنوا بموسى عليه السلام لم لم يرتفعوا على زواتهم حتى قالوا لفرعون فاقضي ما أنت ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا اللهم اغفر لنا خطايانا هذا الانطلاق كسب للبشرية كلها يا شباب أنا أريدكم يا شباب تترفعون يا ولد يلي نفسك في شقة واسعة يا ولد يلي نفسك في زوجة جميلة يا ولد يلي نفسك في عربية سبور سيبك من الكلام ده كله انا عايز يبقى نفسك تدخل الجنة وفي الجنة هتلاقي شقة واسعة يا ابني ده اقل واحد في الجنة هياخد قد الارض 11 مرة كفاية عليك دول يطلعوا لهم كام فدان قد الارض الكرة الارضية قد مساحة الكرة الارضية 11 مرة وانت مش اقل واحد لا يا ابني ده انت في زماننا ان شاء الله ارجو ان يكون لك اجر الصحابي ان شاء الله ارجو ايوه يا شباب انتوا الحمد لله انتوا على خير وبركة انتوا ناس طيبين انكم اخترتم الدين رغم ما ترونه من الفتن بس مشكلتكم يا شباب ان عين في الجنة وعين في النار هي دي مصيبتكم يا شباب انك عايز الاخرة لكن برضه لسه عينك على الدنيا لسه نفسك فيها لسه طالبها ومش هتنفع الجمع بين الاتنين مش ممكن لازم تضحي بواحدة عشان تطول التانية فناويين تضحوا هتبيع امتى شفت واحد غني نعوذ بالله منهم ما تزعلوش مني لكن بيقول لي ايه بيقول لي هو ربنا له عندي ايه اتنين ونص في المية بديهولهم والله قشعر جلدي ربنا له عندي ايه اتنين ونص في المية بديهم له قلت له اعوذ بالله والله والله لا يقبل الله إلا من يبيع له نفسه وماله نفسه كل نفسه وماله كل ماله اتنين ونص يا ايه يا بتاع اتنين ونص اتنين ونص مين يا يا غلبان هو انت فاكر ربنا فقير بيشحت منك يا ابني ده غني ده ملك الدنيا والآخرة ملكه وكل اللي في ايدك ده لا يساوي جناح بعوضة اللي في ايدك واللي في ايد غيرك اتنين ونص في المية ايه يا مسكين اتنين ونص في المية ايه يا غلبان اتنين ونص في المية دولك تلعب بيهم تفرح بيهم انت اللي يعملوا كام الف ولا كام مليون حتى لكن ده ربك عزيز ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وايه واموالهم بان لهم الجنة كم في المية يا ابني اتنين في المية ده انت لو اديته تسعة وتسعين وتسعمية تسعة وتسعين من الف في المية ما يقبلش غيور غيور ابو بكر علمك لما جاب الفلوس كلها والرسول بيقول وولادك قال له ايه يا مسترنا في الحفظ يا مسترنا في الكلام عمرك عملتها قلت لمراتك كده ما تيجي مرة نعملها لله نزلي لي كل اللي في التلاجة في شنطة ولفيت على كام بيت فقير ووزعت كل اللي في التلاجة عمرك عملتها ما تعملهاش ليه ابو الدحداح لما سمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال له يا رسول الله ربنا يستقرضنا اشهدك اني اقرضت ربي حائطي وكان في هذا الحائط حديقة سبعمائة نخلة سبعمائة نخلة يعني سبعمائة مليون جنيه النهاردة سبعمائة نخلة كنز على ايام الصحابة ولا لا وشوف مراته عشان الواد بيقول لي كانت مراته طردته من البيت ها شوف مراته قالت ايه لما دخل عليها وقال يا ام الدحادح اخرجي الدحادح ولاده فاني اقرضت ربي حائطي فكانت تضع اصبعها في فم الطفل في فمه تمرة وتقول كخ كخ انا قد اقرضناه ربنا تعجب من المرأة ولا من الراجل آه رجالة يا ولا مش اتنين في ونص في المية يا غلبان أرجو أن يكون معانا النهاردة عشان يسمع ويزعل صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتنين ونص في المية المهم يا شباب أننا نريد أن نستعلي على الشهوات أن نترفع على الدنيا نعم إننا نريد أن نستشرف إلى الجنة هذا الانطلاق هو المؤهل للحياة في الجنة هذا هو الطريق كما يصفه الله للأمة توجه إلى الله وحده محنة وابتلاء صبر وثبات ايمان وجهاد ثم متى نصر الله فتكون في الجنة تأمل معي حين يصور ربنا ساعات الكرب للرسل قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل و وظنوا أنهم قد كذبوا صورة رهيبة ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل وهم يواجهون الكفر والعمى والإصرار والجحود تمر الأيام وهم يدعون إلى الله فلا يستجيب لهم أحد تمر الأيام وهم يسألون الله النصر فلا يستجاب لهم وتكر الأعوام والباطل في قوته الباطل في كثرة أهله المؤمنون في عدتهم القليلة وقوتهم الضئيلة ساعات حرجة حين ترى الباطل ينتفش ويطغى ويغدر حين ترى الرسل ينتظرون الوعد ولا يتحقق لهم بيدي الأرض فتهجس في خواطرهم الهواجس أتراهم كذبوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا في قراءة وظنوا انهم قد كذبوا ترى نفوسهم كذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة وما يقف الرسول هذا الموقف الا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه بشر نعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعود من الطائف ويقع في الحفرة ويقول إلى من تكلني يناجي مين آه يا رب ماليش غيرك إلى من تكلني يا رب سيبني المين إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري وبس هي كلمة إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي تعرف تقولها يا ابني ولا ربنا يقول لك كذاب انت انت بتبالي بغير غضبي صحيح ان لم يكن هو غضبان لا تبالي ها؟ لا تبالي لا تبالي اوذيت او اكرمت لا تبالي لا تبالي اكلت او جعت لا تبالي احترمت ووقرت او اهنت لا تبالي لا تبالي عشت كريما منعما او ذليلا معذبا لا تبالي صحيح لا تبالي طالما هو راضي ام انك تبالي بتبالي هي دي القضية وهم دول الرسل لما تيجي اللحظة اللي يستحكم فيها الكرب ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل ولا تبقى ذرة من الطاقة في هذه اللحظة يجيء النصر حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ها جاءهم نصرنا فنجي من نشاء تلك سنة الله في الدعوات لابد من الشدائد لابد من الكروب حتى لا تبقى بقية من جهد ولا بقية من طاقة ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس يجيء من عند الله فحينها يتعلق القلب بالله وحده ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا فلو كان رخيصا لقام في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا او تكلفه القليل الدعوة الى الله بحق لا يجوز ان تكون عبثا ولا لعبا انما هي قواعد الحياة البشرية ومناهجها فلا بد من صيانتها وحراستها من الادعياء فيكون التمحيص نعم يا شباب هيد الرجولة قال الله اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون لا يستوون عند الله لا يستوون عند الله القضية مش مناظر مش لعبة لا دي صدق اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله لذلك اخوتاه في مصنع التربية نحتاج ان نقف مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ماكينة صناعة الرجال نشوف الرسول بيصنع ازاي صح ولا لا الرسول صنع امه ما تصلي عليه يا ابني صنع امه صنع رجاله صلى الله عليه وسلم فعشان نصنع لازم نقف مع مين مع سيدك النبي نشوفه بيشتغل ازاي ما هو الولد اللي طلع ما ترباش على ايد صنيعي يطلع صنيعي فاشل صح ولا لا ما يعرفش يتعلم غير اما ينام مع صنيعي تحت المكنه ويضربه بالمفتاح في دماغه لازم يطلع صح متربي فلازم نتربى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكنت منذ مدة او فتلنا اكتر من سنة ونص اهو بنتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والنهاردة نرجع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حبيب القلوب طبيب القلوب خليل الله حبيب الله سيد ولد آدم المربي الأول صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا لنقف معه في المصنع وهو ده الخبير اللي استدعيناه من الخارج لا ده من الغيب بصلي عليه عشان يقف يربينا يعلمنا ازاي نصنع وكان اخر مرة وقفنا فيها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ما تزوج وقفنا مع زواجه من خديجة واتكلمنا كتير ازاي الرسول اختار خديجة عشان تعرف تختار زوجة صالحة تختار زوجة تكون عونا لك الرسول اختارها ما تصلي عليه والله ما عجباني صلاتكم على النبي دي ده احنا هنتكلم عن النبي بقى يبقى مش هنمل من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاللي عايز ينام يروح هو احنا كده طولنا ولا لسه لسه اه ده كل ده كان مقدمة احنا هنبدأ بقى نتكلم عن النبي اهو صلى الله عليه وآله وسلم بقول اختار زوجة اكبر منه ب 15 سنة ارملة لما اختار صح يوم جاله الكرب قالت له ايه اه ما قالتلوش لا ده انت كده اتجننت طلقني صح كده لا ده ساعة ما دخلها مزلزل زملوني زملوني يا خديجة والله لقد خفت على نفسي فأدفأته ال... بحضن أم حنون لتقول له والله لا يخزيك الله أبدا الله فين الزوجة دي يا جماعة اللي ما ترجع لها مزلزل اتضربت اه اهنت فلوسك ضاعت المصنع اتقفل اتخلصت من الحرام وقعدت مساي تاكل ساعتها تقول لك ايه اه هذه الزوجة الصالحة التي تقول والله إيه لا يخزيك الله أبدا هي الزوجة دي اللي تثبت شوف الرسول بيمدحها ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول ايه واستني بمالها إذ منعني الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ورزقني الله منها الولد اللهم ارضى عن خديجة وارفع في الجنة درجتها أمنا هي دي امنا بقى امنا الحقيقية امنا التي اليها ننسب ام المؤمنين هنمشي مع السيرة كده وقلت الكلمة دي حوالي 133 مرة اقولها المرة ال 134 ان انا لما بتكلم عن النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ما بنحكيش قصة ابو زيد الهلالي سلامة ولا حكاية عن ترى بن شداد ده احنا بنتكلم عن مين بتكلم عن حبيبي بتكلم عن استاذي بتكلم عن امامي بتكلم عن قدوتي بتكلم عن اسوتي فلذلك لما اتكلم عنه بتكلم عنه بحب بحب اه وبكلم عنه عشان كل موقف من مواقفه يشيل شعر راسي ويقشعر بدني واقول حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعيش زيه وموت زيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تعالوا نعيش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذكم وانسى نفسك عشان نطير ونحلق ونعيش هناك في ما قبل البعثة كيف أعد الله رسوله ليكون رسوله وصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم القضية كده يا شباب انت بتفكر انك يوم ما التحيت وظهرت لك لحية ولبست القميص وصليت في الجامع وسمعت لك شريطين خلاص بقيت سيدنا خلاص هو مفكر انه هيجي يوم القيامه جاي كده افتحوا البيبان احسن محمد جاي لا يا ابني ده المسألة محتاجة لا لا لا محتاجة توظيف كبير محتاجة تربية طويلة تعالوا نشوف ازاي رب ربنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رباه على عينه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى تربية تربية ربنا رب النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم انه يعيش قدام الناس الامين ويشتهر بذلك يبدأ حياته ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم الرجل الطاهر عشان كده كانت الصفة المشهور بها صادق الامين صادق الامين فلما وقف على جبل الصفا يدعو لو حذرتكم خيلا ببطن هذا الوادي قالوا ما جربنا عليك كذبا ق... انت مش كذاب عندنا انت مش كذاب عندنا يبقى يا شباب النقطة اللي تعاهدت مع الشباب امبارح عليها اول نقطة نمشي بيها في الطريق الى الله الصدق اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله في عصر الكذب في عصر النفاق في عصر الزور في عصر اللف والدوران في عصر الأونطة في عصر انك ما تعرفش للواحد وش من ظهر ولا كلمة الجد من التهريج نحتاج ان يتميز الاخوة بالصدق بالايه الصدق ان يبقى صادق كلمته اللي تطلع من لسانه تتقطع رقبته ما يكذبش صدق يبقى رجل صادق في كل ذرة في حياته في كل حرف ينطق بيه في كل تصرف يعمله صادق ساعتها يبقى بدأ يتربى بعض الشباب ابوه بيقول له ما تروحش الدرس فيكذب على ابوه ما تكذبش قول له انا رايح الدرس وقال لك لا ما تجيش اسمع كلامه واقعد عيط في البيت ما بتعرفش تعيط ابكي ابكي وانتحب وانفجر في العياط قول يا رب ابويا بحبه ولكن بحبك اكتر وهو يحول بيني وبينك فاللهم لين لي قلبه هتفاجئ انه يدخل عليك يقول لك روح يا ابني ببساطه قول لي لا لا انسى لا لا لا عملناها كتير اقول لك لا يا ابني الاخلاص يحرك الحجر الراجل لما كان في الغار ودعا ربنا باخلاص الحرك الحجر اتحرك من ولا زقه فلو قلب ابوك صغر مين يحركه اه هو ده اليقين بقى ان قلب ابوك في ايد مين في ايد ربك فتوسل الى ربك يحرك الله قلب ابيك يقول لك طيب بس مش هتروح غير وانا معاك عشان اسمع بقى الراجل ده بيقول ايه ونبقى كسبنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هيجي يصلي صلى الله عليه وسلم ونبقى احنا الكسبانين نعم يا شباب إننا بحاجة إلى مثل هذا الرسول كانت ميزته الصادق الايه الأمين صفتين يوجعوا في زمننا نادرا ما تجد صادقا وقلما تجد أمينا الأمين اللي نوقفه في السوبر ماركت على الكيس على الصندوق على الدرج ولو اجتمع في الدرج ده ملايين ما يبصلهاش كلمة علمها لي ابويا زمان الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين يقول الدنيا دي كلها واللي فيها ما تستاهلش عندي ان انا اكذب واضح اه ايه في الدنيا يستاهل انك تكذب فيغضب عليك ربنا ايه في الدنيا يستاهل انك تسرق له 20 جنيه ولا 100 جنيه ولا 1000 جنيه ولا مليون جنيه وتدخل جهنم يستاهل يبقى الصادق الامين اول حاجة نطلع بيها من النبي انك تبقى رجل ايه صادق ورجل امين رجل صادق صادق في كل كلمة تقولها صادق في كل عمل تعمله صادق في كل وعد توعد بيه صادق في حياتك يا مناس عايش على الكذب يا مناس كذب على الناس كذبة كبيرة وفي الاخر صدق نفسه فعاش هو في الكذبة دي ولسه ما فقش عشان يشوف حقيقته وحقيقة الحياة اللي عايشها انا عايز اسألك يا عبد الله انت صادق ما تردش ولا تجاوب ده الاجابة دي بينك وبين ربنا انت راجل امين امين على فلوس امين على اعراض امين على اسرار امين على اولاد امين على جمهور بتتعامل معاه امين على وظيفة امين على مهنة امين على علم امين على قرآن انت راجل صادق امين طب تعال نتوب ممكن نتوب الليلة دي وناخد وعد وعهد امام الله ان من الليلة دي تبقى صادق امين ولا ما تقدرش على الكلام ده تقدر تبقى راجل صادق امين تقدر صعبة دي يا عم الشيخ ماشي صعبة صعبة بس اعملها ما يمكن تموت الليلة دي قبل ان تمتحن فتموت ايه صادق امين وما ابتلتش بعض الناس في الحج يا رب الحج يا رب ما تحرمناش اللهم ارزقنا الحج والعمرة اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة آه بقول له توب بيقول لي خايف انا هضحك على ربنا انا هتوب هنا وارجع تاني للذنوب هناك قلت له يا ابني توب ومن يدرك انك هترجع مات يوم العيد تحت الرجلين شفت بقى الله اعلم بقى تاب ارجو ان يكون تاب اه ده نازل من عرفه ان شاء الله نضيف بس شوف ازاي توب يقول لي بس انا لما ارجع على مصر هرجع للذنوب تاني يا ابني ومن يدرك انك هترجع فكذلك انا بقول لك الليله دي انوي انك تبقى صادق امين قول لي بس المسألة محتاجة مرحلية في التخلص من من الكذب والخيانة مش بالسهولة اللي انت متصورها دي ما يمكن تموت الليلة دي وترتاح يا رب قول يا رب خايف ليه قول يا رب يا رب ايه بقى آه اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم
احبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله